أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل في احد المنتديات على الانترنت دار هذا الحوار بين شابين الأول طارق والثاني معتز معتز هبعتها لك بس بشرط تردها بغيرها طارق طبعا ولا يهمك انت تؤمر يا أمير بس ما تنساش تدعي لي بعد فترة طارق بعت الرسالة ها وصلت رد معتز أيوة ألف ألف شكر صحيح معلم من يومك الحوار لغاية كده ماشي لكن ما خفي كان أدهى وأعظم الصفقة تمت والعملية انتهت ومئات ويمكن آلاف من خلق الله يرونها لكن مش هم دول اللي كانوا في المشهد لوحديهم كان هناك رجل لابس برنيطة سودة كان بيتسم بخبث وأول ما الصفقة تمت ضحك وقال هو ده اللي أنا كنت عايزه الصفقة يا شباب كانت صورة إباحية مقابل صورة خبيثة مثلها فحش مقابل فحش ذل مقابل ذل آه والله ذل يقدمه المسلم لأخيه ويشمت فيه الأعداء صاحب البرنيطة كان فرحان فالمهمة أتمها على أكمل وجه كان فاهم سر ضعف الشابين وإنهم مش هياخدوا في إيديه غلوة عشان كده ساب مسرح الأحداث بسرعة وقال هو ده اللي أنا كنت عايزه الصورة انتقلت من شاب لآخر من بلد لبلد ورصيد السيئات بيكبر بقى جبل سيئات على طارق ومعتز وتصوروا معايا المشهد ده يا شباب لما تيجي تقف يوم القيامة ويحاسبك ربك ويقررك على أعمالك فيجي في الحساب دخلت على الانترنت واتفرجت على صورة إباحية صح؟ آه تبص تلاقي دي مثلا تتكتب في ميزان سيئاتك كذا من السيئات تلاقي الرقم مضروب في 200 ألف في 300 ألف في مليون ليه أنا عملت إيه ده هي مرة واحدة يتقال لك أصل أنت ما كنتش عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة يا نهار أبيض يعني الواحد ممكن يموت والسيئات تبقى عاملة كده ورصيد السيئات ما بيوقفش آه ودي خطورة الذنوب اللي بتبقى على الشاكلة دي لما بيبقى الذنب أنت اللي عامله ويكون بينك وبين ربنا ومحدش اطلع عليه وما أدمنتش ذنوب السر دي تبقى خفيفة إنما الذنب لما يكبر يقفل عليك شوف ربك يقول إيه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كونه يعمل سيئة كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي إحنا مش معصومين إحنا بشر الأصل فينا النقصان لكن أخطر ما فيها إيه بقى أحاطت به خطيئته إن الذنب بيتنشر هو بيقول لصاحبه وده بيسمع وده ينشر وده يقول ده يبص فالتاني يقلده وهكذا فالسيئة تكبر تكبر تكبر تبقى جبل يقفل عليه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون معتز بص على الصورة قال في نفسه لا أنا مش ممكن أقعد أقضيها طول الوقت صور احنا طول الوقت كده صور وأفلام وخلاص صور وأفلام والسلام لا نخليها ايه المرة دي حاجة تانية لا أنا النهاردة بالذات بقى عايز أمتع نفسي بجد النهاردة لازم أطبق الكلام ده فعلي طب أعمل إيه طب أعمل إيه أقول لك الدنيا اليومين دول كانت حر ناخد بعضينا ونطلع على الساحل طيب نعمل إيه نكلم مين نسوي مين آه فلان وفلان كلم صحابه إيه رأيكم نقضيها الليلة دي سهرة تمام في الساحل في الناحية التانية طارق قال أنا لازم النهاردة أشوف برضه صرف الواحد كده برضه كده مش عايش الحياة طب نعمل إيه الواد فلان داوش دماغي على الديسكو اللي كل شوية يروحوا ده طب احنا نروح بس معيش فلوس طلع صاحب البرنيطة من ورا الشباك قال كلمتين لقاهم صاحبنا جواه وفيها ايه يعني ما الحاجة نايمة ومفيش مشاكل نروح ناخد قرشين الدولاب ونظبط نفسينا ولا من شاف ولا من دري معتز كلم صحابه شادي ووليد وليد كان أبوه لسه جايب له عربية جديدة العربية كانت لسه على الزيرو وليد قعد يقول لهم حوريكم أقدر أجري على كام النهاردة كل واحد قال له يا عم انت فنجري بق انت اخرك 150 160 قال له واللي يعدي 200 قال له يبقى المصاريف عليا النهارده شادي جاب اغنيه المطرب الفلاني الجديده عشان يروق الموضوع وكل شويه صاحب البرنيطه السوداء يطلع ويقول هو ده اللي انا كنت عايزه بالظبط طبعا طلعوا خدوا بعضهم على طريق الساحل التاني بقى عمل ايه اللي لسه سرق ال- القرشين خد بعضه ونزل وقف تاكسي يلا يا جماعه على فين على الديسكو اطلع يا اسطى على شارع الهرم في الطريق كلم صاحبه ايه الاخبار انت فين قال له انا رايح الساحل مش كنت تقول لي ده انت يا اخي قال له معلش خيرها في غيرها قال له طب ما تعرفش حد يعني يظبط لنا الليله في الديسكو ده طب اه اديني وليد اللي هو كان سايق العربيه وليد كلمه قال له ايه الاخبار قال له ده انا هظبطك النهارده حته تظبيطه بعديها هتدعي لي بص خد نمره فلانه دي دي هتروق لك الليله تمام التمام وقد كان خد بعضه وطلع دول طلعوا على الساحل وده خد طريقه للديسكو صاحبنا طبعا ده قاعد سرحان في الاغنيه الجديده وده قاعد بيمن نفسه بالليله اللي هيقضيها مع فلانه وعلانه والتالت قاعد ماشي وعايز يكسب الرهان مره واحده فجاه وهو ماشي الدركسيون فلت من ايده العربيه اتقلبت التلاته ماتوا واحد كان في نفسه يزني والتاني ظبط للتاني الزنا والتالت عايش في الأغاني تظنوا يا شباب دول هيبقوا عاملين ايه ساعة الحساب ودول هيحشروا ازاي والمرء يبعث على ما مات عليه أما صاحبنا التاني اللي دخل الديسكو فروق نفسه واتصل بصاحبتنا وقعدوا ضحك وهزار ورقص وبعد كده قال لا مش هتنفع كده الديسكو كان تحت فندق من الفنادق راح مأجر أوضة عشان يكمل الليلة طلع وقضى معاها الليلة وزنى وبعد كده صبح ما لقاهاش جنبه لقاها سايباله عبارة كده أهلا بك في عالم الإيدز الغريب إن هي كانت بتهزر بس هو صدق فقال هرجع إزاي أعمل إيه افتكر لعبة الموت عارفين لعبة الموت فقال الواحد بقى مش هينفع يرجع تاني وانا هعيش ازاي شنق نفسه وانتحر البداية كانت ايه يا شباب البداية كانت صورة وهي دي قصة الصورة واللي عملته الصورة بس هو في حاجة لازم تبقى معروفة من سنة ربنا ربنا لا يعذب من المرة الأولى لا يهلك من المرة الأولى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يديك فترة سماح يديك فرصة انك تراجع نفسك اصحابنا دول ما كانش ده المشهد الاول في حياتهم عشان كده بقت هي دي خاتمتهم والمشكلة يا شباب النهاردة انه عشرين واثنين وعشرين وتمنتاشر سنة ومات لسه الشباب جايين بيقولوا لي النهاردة اربع شباب في الغردقة اتنين ماتوا قولوا لي بالله عليكم ماتوا ازاي اسأل الله تعالى لهم حسن الخاتمة اسأل الله تعالى لهم الجنة لكن انت تموت في الغردقة ولا تموت في شرم ولا تموت في الساحل ولا تموت وانت ساجد ولا تموت وانت ماسك مصحف ولا تموت وانت بتقول اذكارك ولا تموت زي الدعاء اللي مات وهو بيدي خطبة الجمعة ولا بيدي درس ولا تموت بعد ما تكون عملت اي طاعة القصة بقت مرعبة بقت مخيفة الكلام ده مش عشان ينغصكم والكلام ده مش عشان يعني يعني يصدع لكم دماغكم الكلام ده واقع اقسم بالله غير حانث أنا أول الخائفين إيش ضمني إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة إيش ضمنك تعمل ذنب من الذنوب اللي أنت شايفها صغيرة يعني تقول كلمة تغتاب واحد وما تاخدش بالك حاجة كده على الماشي بصة كده ما كانش قوي يعني مش يعني بشهوة ولا حاجة بس يعني على الماشي كده وبعد كده مثلا تكون في عربية ولا حاجة وتتقلب بيك العربية وتموت تبعث على إيه ترعب ولا ما ترعبش موضوعنا النهاردة يا شباب إطلاق البصر وهتلاقوه هيدور على ثلاث معاني أول حاجة إن الذي يطلق بصره لا يخرج عن معنى الخيانة أو المجاهرة بالذنب أو يقع في ذنوب الخلوات احنا عايزين نقف عندهم دول يا شباب كتير قوي ونفكر مع بعض أول شيء معنى الخيانة قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون اتصور معايا إن اسمك فوق عنده خائن قول لي انت ليه داخل فيا كده شمال من أولها خائن آه مش هو سبحانه قال يعلم خائنة الأعين سمى موضوعنا ده سماه إيه خيانة وانا عايز اقف عند سياق الايات دي لانها والله ترعب شوفوا ربك بيولين والايات في سوره غافر يقول يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار واقف قدامه لا حيله لك بارزون لا يخفى على الله منهم شيء مش هتقدر تنكر قلت لك هيجيب لك المشهد صوت وصورة صوت وصورة يوم تبلى السرائر شوف انت بقى كده قدام خلق ربنا بلاش خلق ربنا قدام ربنا ولو ده اطلع عليه سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشفع لك فيقف وانت قاعد تقرر بالذنب بارزون لا يخفى على الله منهم شيء بالله عليك ألا تستحي ساعتها أن ينظر لك النبي فيرى ذلك في صحيفة عملك ياي ايه ده انت كنت بتعمل الحاجات دي يشفع لك ألا تستحي حين تقف أمامه ساعتها ويقول لك ده اللي كان مخليك معرض عني ايه دي عملت لك ايه دي استفدت منها ايه دي ايه اللذة اللي انت جالتها ساعة ما كنت قاعد تعمل المعاصي دي ده انت لو كنت غضيت بصرك ساعتها والله كنت ملأت قلبك لذة كنت ساعتها هتعرف قد ايه اللي بيجيلي قد ايه متعته واللي بيعرض عني قد ايه بيعيش العيش الضنك يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ها لمن الملك اليوم مين لله الواحد القهار يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم أنا ظلمتك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا احكم انت يلا الذنوب اهي صحيفة أعمالك اهي احكم انت أوديك فين بذنوبك دي أوديك فين لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب بعدين قال إيه بقى وأنذرهم يوم الآزفة العلماء قالوا الآزفة إما يوم القيامة وسميت الآزفة علشان لما يجوا يقولوا إيه آزف الرحيل يعني قرب الرحيل يعني لأنها قريبة جدا فبيقول يوم الآزفة يعني يوم القيامة اللي هو قريب منك اقتربت الساعة وانشق القمر أو الآزفة معناها وفاتك لحظة الموت وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر قلبك زي ما بيقولوا كده نط بقى فين عند الحنجرة كأنه طلع منك من شدة خوفك إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مرعوبين خايفين يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور شوفوا جمع ايه في ايه اخطر حاجة عليك في الحساب انه ساعة مساق الكلام في أهوال القيامة ولحظة الموت والسكرات قال إيه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكأنه بيشير إلى معنى تاني إنك ما بصتش إلا لأن قلبك من الأول كان فسد قلبك ما كانش عامر بحبه ومعرفته فبقى هين عندك ربنا ربنا بقى هين عندك ما تزعلوش مني والله أنا أكلم نفسي قبل أن أكلمكم الكلام لنا كلنا يا شباب قيمته إيه عندك قل لي قيمته إيه عندك الله في قلبك الكبير ولا شهوتك الله في قلبك العلي ولا نزواتك مين أعظم هي ولا ربنا لا ربنا مش عايزين نكذب احنا في لحظة مصارحة فإياك أن تخادع نفسك سماه خيانة يا شباب واخترت الخيانة انه ما بيحبهاش ولا يحب اللي يتشبهوا بيها قال إن الله لا يحب الخائنين يا نهار أبيض يعني عشان بصت لها كده ممكن في اللحظة دي يكون اطلع عليا كرهني بعد ما كان بيحبني لا يا عم على ايه يعني والله بيحبك وإلا ليه طلعك مسلم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ايه اللي هيفيده انك تخلق وتعذب في الأرض ايه اللي هيفيده جاوب يا شباب ايه اللي هيفيده بحبه لك جعلك مسلم بحبه لك خلاك تسمع الكلام ده بحبه لك خلاك تقف بين ايديه وتناجيه بحبه لك خلاك تنطق اسمه واحنا ألسنتنا تحتاج مئات السنين تطهر حتى تتلفظ باسمه اسمه عالي قوي يبقى كان بيحبك يبقى كان يريد لك الخير يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كان عايزك تتوب له كان عايزك ترجع له كان ممكن يبقى عالم ان انت هتقع في الذنب الفلاني علشان يمكن تاخد بالك فساعتها تفتكره فساعتها ترجع له لكن للأسف سبته وجريت على مين على الذين يتبعون الشهوات اللي كانوا عايزين يودوك فين اللي عايزين يودوك طريق الشيطان إلى جهنم والعياذ بالله شفتم يا شباب أخطر معنى في قضيتنا النهاردة هو ده الخيانة اوعى يكون اسمك عنده فوق فلان الخائن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فدي بقى عاملة كده بالظبط إن الرجل لا يخون بعينه ويتحرى ذلك ينزل عايز يتفرج يفتح الدش عشان يشوف المنظر ده الكليب ده يخش يعمل search على الانترنت علشان يعمل يتحرى الخيانة فيكتب عند الله خوانا والآية النهاردة عملت لي دماغي على الآخر إن كنا بنقول إن حاجة من حاجات العلاج إن ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك شوفوا الآية قال فيها إيه إن الله يدافع عن الذين آمنوا ختمها قال إيه بقى إن الله لا يحب كل خوان كفور يعني ربنا بيقول خليك في طريقي أنا هدفع عنك الحل اهو خلص من غير ما نقعد نقول دلوقتي أسباب العلاج واحد واثنين وثلاثة الحل في كلمة واحدة الله يدفع عنك تنزل الشارع ما تشوفش واحدة الناحية التانية بس انت ما التفتش انت كنت ماشي الناحية دي الناحية دي بقى ناحية اليمين كان فيه واحدة متبرجة لو شفتها كانت هتعمل مشكلة معاك فلان يشوفها ويقعد تبقى مشكلته الكبيرة وانت تمشي الله يدافع عنك امال هو لا يدفع عنك ليه اصله لا يحب كل خوان كفور خان الامانة وكفور ما شكرش النعمه كفر بالنعمة فما حبهوش الآية بتقول العلاج اهو خليك معاه ارجع له لو حبك خلاص هيدفع عنك يا شباب المعنى الثاني الخطير قوي قوي في موضوع اطلاق البصر المجاهرة ما نفسكش تبقى معافى تعيش في عافية لا يقرب منك بلاء الله تبقى عيشة جميلة قوي دي والبلاء يبقى هين عليك قوي لما تبتلى تبقى مستمتع حاجة خفيفة كده ما تحسش بيها مش تبقى عيشة جميلة الواحد يعيش كده مرتاح العيشة الهنيئة الجميلة الحياة الطيبة هذا لا يكون إلا إذا ابتعدت تماما عن المجاهرة بالذنوب ومصيبة بقى إطلاق البصر إن فيها مجاهرة تنزل تقف مع أصحابك وبص دي وبص ده ومش عارف إيه نوعية تانية اللي بتخش على النت وتقعد تعمل وتصبح تاني يوم يقول له أما حتة سايت أبعتهولك ده في شوية حاجات وفي مش عارفة إيه وفي إيه وفي إيه وهكذا مجاهر بالذنب وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين والحديث في الصحيحين إذا هذا المعنى الثاني اللي هو إيه المجاهرة المعنى الثالث والخطير قوي قوي قوي بقى ذنوب السر ودي تخص بقى اللي بيعمل شات على النت واللي بيخش على النت يعمل واللي جايب له شويه صور وبيتفرج عليها في وقت معين واللي بقى هيجي معانا ده في درس العاده السيئه باستفاضه الذنوب اللي هي بنقول عليها ذنوب الخلوات ذنوب السر ايه خطورتها دي بقى خطورتها الحديث المرعب ده حديث في سنن ابن ماجه وصححه الالباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء بالراحة بقى معايا الحسنات جاية بيضة وما شاء الله حاجة كده تفرح وجبل حسنات تخش كده انت بقى ايه فرد نفسك الله أكبر ده بتاعنا ده ايه ده جبل حسنات الحمد لله من طول عمري كنت مركز وكنت بطيع ربنا أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا في ايه؟ راح فين مش كان في جبل هنا راح فين ده قالوا يا رسول الله صفهم لنا من هم مين دول قال أما إنهم إخوانكم مسلمين موحدين ومن جلدتكم إخوان مين بس الأول إخوان الصحابة أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون بيصلوا قيام ليل أمال بقى اللي مفيش خالص ومنفض ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ده أول ما يلاقي الشقة فاضية يلا بقى الفرصة نطلع كل الحاجات ويبتدي بقى يعمل الذنوب دي الشاهد في الحديث ان ده كل حاله اصل انت هتيجي تسالني تقول لي يعني الذنب في العلن ما ينفعش ويبقى من المجاهرين ويروح في 60 داهيه ولما يعمله في السر يروح في 60 ألف داهيه يعني خلاص طب ما هو كده عارفين ان الذنوب هتودي في داهيه بس يعني خلاص دي بقت ضلمه خالص لا المعنى المعنى ان ده ديدنه يعني نسبه وتناسب لما بتخلو بنفسك بتعمل ايه اول ما تبقى قاعد كده وقاعد قدام الدش وتحول القنوات وتلاقي فيلم وفيه لقطه كذا تقعد ومتتسمر ولو دخل عليك حد هنا بقى لو دخل عليك حد وانت قاعد تتفرج على الموقف ده واحد مراته دخلت عليه وهو قاعد بيتفرج على الحاجه زي كده ولا بتاع يروح محول على طول ايه ده العفن الو... ايه القرف ده اللي بيجيبوه ده يبقى حاجه كده يستحي من الناس ولا يستحي من الله ده كده على طول ولا ساعات ماتش كوره عادي يعني نشره مش عارفه ايه ما, ما بتفرقش يعني يعني ساعات كده ساعات كده ولا ساعات بيعملش حاجه يعني قاعد بيتكلم في التليفون ومش عارف ايه وبيقرا له اي حاجه ما بيعملش حاجه لا مفيده قوي ولا بيعمل ذنوب يعني ولا ساعات بيطيع ربنا سبحانه وتعالى و- وينتهزها فرصه علشان لحظه صفا يعني نسبه وتناسب ده بقى قد ايه الذنوب قد ايه واللي هو لا ذنوب ولا حسنات قد ايه واللي هو حسنات وقربات قد ايه ادوا نسب لو النسبة الأكثر هي نسبة الذنوب يبقى يشمله الحديث ده يا شباب فهمتم؟ وتبقى دي خطورتها بقى خطورة إدمان الذنوب دي تضيع عملك ويا حسرتها إنك تبقى جاي وتعد ليوم الحساب أعمال قيام ليل شرف المؤمن دأب الصالحين وتبص تلاقي ده كله راح عشان كده الثلاث حاجات دول حطوهم بقى في ذهنكم قوي واحنا بنتكلم عن الموضوع ده واضف اليهم اول حاجه هل تحب ان يكون اسمك المره دي مش خائن المره دي زاني اعوذ بالله طب تعمل ايه في الحديث ده الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله فالعين تزني في لفظ وزناها النظر في لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني قال كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى أن يقول زانية يعني يرمي بها المرأة إنها إذا خرجت حط عطر وعشان الناس تشد انتباههم قال فهي كذا وكذا يعني زانية تحب أن يكون اسمك كده فوق لو أدمنت النظر هذه عقوبتها تعرف من آفات وخطورة موضوع إطلاق البصر عارف ليه رجلك تقيلة رجلك تقيلة تمشي خطوة وبعد كده ترجع خطوتين وتمشي خطوتين وبعد كده ت- ترجع لك خطوة رجلك تقيلة في الطريق مش عارف تجري لك 3 4 5 خطوات أحد المعوقات الكبار والله إطلاق البصر نظر رجل إلى امرأة فوقع عليه سهم واحد وهو ماشي بص على واحدة اتلفت خد له السهم في وشه الكلام ده موجود في كتاب ذم الهوى لابن الجوزي فوجد عليه مكتوب نظرت بعين العورة يعني أقل بقى كمان من موضوع شهوة ده بس كده البصة فرميناك بسهم الأدب ولو نظرت بعين الشهوة لرميناك بسهم القطيعة ترجم يعني ايه بقى بيقول انت بصيت بس ال- البصه كده يعني ما بصش بقى وتمعن في النظر قوي ده هي بصه كده على الماشي يعني فرميناك بسهم الادب الزم حدودك لا يجوز لك ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس قال له اصرف بصرك وقال لعلي لا تتبع النظرة النظرة غض بصرك ولو نظرت بعين الشهوة لرميناك بسهم القطيعة لهذه القصة أصل في السنة والحديث في المسند وصحيح ابن حبان أن رجلا لقى امرأة بغي امرأة كانت معروفة بالزنا في الجاهلية فجعل يلاعبها أول ما شافها افتكر فبدأ يجاري معها الكلام حتى بسط يده إليها فقالت المرأة ما بطل قالت إن الله عز وجل قد ذهب بالشرك وجاءنا بالإسلام بس هو كان بيحبها فولى الرجل فجعل يتلفت خلفه كل شوية يبص لها وينظر إليها حتى أصاب وجهه الحائط دخل في الحيطة فأصاب وجهه الحائط فشجه ضرب في الحيطة راسه اتفتحت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأبي أنت وأمي يا رسول الله اللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال له أنت عبد أراد الله بك خيرا بشره ده ربنا أراد لك الخير إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة يعني ما تزعلش لما تلاقي نفسك ابتليت كده في أي حاجة من أمور الدنيا دي مرض ولا حاجة تقول الحمد لله كويس ده احنا ذنوبنا قد كده الحمد لله الحمد لله قوي ده كده يبقى ربنا يحب لي الخير انظر ماذا صنع النظر في الناس كل ده احنا عايزين نوصل الرسالة دي خطورة ايه خطورة اطلاق البصر اول حاجة ان بعض الناس من اطلاق البصر اشرك بالله تقول لي ما تكبرش الموضوع اقول لك السلف قالوا الذنوب والمعاصي بريد الكفر بريد يعني الشيء اللي يؤدي إلى وتعالوا نحسبها بصيت استغفر الله العظيم أنا مش عارف إيه ده تاني مرة ربنا يتوب عليا تالت مرة رابع مرة عاشر خلاص بقى ربنا عفو وغفور وما تتدخلوش بعد شوية هو يعني لازم لازم موضوع اطلاق البصر ده يكون حرام ما فيش حد قال خالص انه مش حرام ما فيش حد ابدا لا هو النظر اذا كان يعني هيزني بعديها يعني لو بعديها يقضي الموضوع كده بعدين لازم يكون كل حاجه موجوده يعني واحد قال لي كده قال لي يعني لا يعني كل المنكرات تبقى موجوده يعني بيشرب خمره وجايبهم يعني بنات ليل وبتاع وكل الامور يعني اه في الحاله دي دي تبقى من الفواحش انما غير كده لا ده مش موضوع واحد تاني مره وانا قاعد بدي درس وبعد كده بقى ايه يلا يا شباب قولوا اسئلتكم وبتاع قال لي بص يا شيخ دلوقتي انا يعني متعود اروح اصيف يعني في الساحل وكده طبعا لو احنا قاعدين على البلاش كلهم يعني مايوهات عاديه وفي واحده بقى والله السؤال كده في واحده بقى ايه لا لابسه بقى قطعتين اظن ده يعني الواحد لما يبص اكيد هتبقى النظر مختلف فده طبعا لما يبص هيبص بشهوه قوي انما كله قطعتين فمفيش مشكله خالص انا مفيش اي مشكله بالنسبه لي انا عايز اعرف بقى ذنبي ده زي ده جاوبوا انتوا بقى قال لي اه عادي يعني في وسط الناس يعني وسطهم كده مفيش اي مشاكل انما لما بتبقى في حاجه شاذه قوي على الموضوع اه كل شويه بنبص لها كل شويه بنبص لها انما لما الباقي كله كده مفيش ده طبعا طبع على القلب ولا هو داري باي حاجه القلب اتطبع عليه فما بقاش ياثر فيه اي حاجه من الذنوب دي وده الذنوب اتركمت اتركمت اتركمت فعشان كده ما بقاش يحس وبقت عقوبه ان ده بعد كده لما يجي يتجوز مراته تعمل له البدع وما تحركش اي ساكن فيه بعض الناس قلنا اشرك بالله بسبب النظر القرطبي بيحكي قصه مشهوره قوي بيقول كان بمصر رجل ملتزم بالمسجد للاذان والصلاه وعليه بهاء العباده شوفوا الخوف وانوار الطاعه فرقي يوما المناره على عادته الأذان طلع على المأذنة عشان يأذن وكانت تحت المنارة دار لنصراني فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان صاحبنا طلع يأذن شاف صاحبتنا ساب الأذان قول يصلي يصلي النهاردة بقى ونزل إليها ودخل الدار فقالت له ما شأنك وراح داخل ما خلاص بقى ما تريد فقال أنت أريد قالت لماذا قال لها قد سلبت لبي وأخذت بمجامع قلبي قالت لا أجيبك إلى ريبة لا أنا مش بتاعت الكلام ده قالت له لا أنا مش بتاعت زنا قال إذا أتزوجك قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني مثلك النوعية بتاعتكم دي أبويا ما يوافقش قال لها إذا أتنصر قالت إن فعلت أفعل فتنصر ليتزوجها وأقام معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم ليلة البناء وداخل بقى وخلاص وهيبقى هي دي الليلة بقى اللي هيصفر بيها بالمفتون بيها دي رقى إلى السطح إلى سطح له في الدار طلع فوق على السطوح يظبط شوية حاجات فسقط فمات فلا هو بدينه ولا هو بها فنعوذ بالله من سوء الخاتمة خسر الدنيا والآخرة الشاهد في القصة إيه يا شباب دي بصة بصة هو ده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع راجل كان بيأذن والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في شأن فضل الأذان من أذن لله سبع سنين في رواية 12 سنة سبع سنين غفر له ما تقدم من ذنبه خلاص يلقى الله تعالى ولا عليه ذنب ضاع وبيقول لك كان عليه بهاء العبادة المصيبة كانت فين بصة ده بقى أكيد قلبه ما كانش نظيف شكله كان حلو الناس اتخدعت فيه ربنا يسترنا أحسن نكون كلنا مناظر وأشكال وإحنا عنده حاجة تانية ده واحد تاني رجل تعلق بفتى نصراني وهم بحبه وزاد به الوساوس حتى لزم الفراش وكان مما قاله بصوا بقى هيقول ايه إن كان ذنبي عنده الإسلام ذنبي الإسلام ما هو مصيبتي إن أنا مسلم وهو نصراني فمش قابلني إن كان ذنبي عنده الإسلام فقد سعت في نقده الآثام من عامل ذنوب متلتلة يعني فين الإسلام ده واختلت الصلاة والصيام ولا صلاة نافعة ولا صيام نافع وجاز في الدين له الحرام شفتوا وصلت لفين كفر بالله والعياذ بالله وقصة ثالثة حكاها ابن القيم بيقول إن أحد الناس افتتن بمحبوبته فكان لحظة الاحتضار قيل له قل لا إله إلا الله قال رضاك عندي أشهى من رحمة الخالق الجليل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله شرك ما هو الشرك يا شباب مش ان هو هيسجد لها ولا هيعبدها ولا ان هو كذا وبس هيحبها أكتر ما يحب ربنا حي على الصلاة حي على الزنا حي على الصحوبية حي على الخروجة مين اللي هيتقدم يبقى مين اللي بيتحب أكتر هذا يترك الصلاة وهذا لا يتمالك نفسه أمام الشهوة فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس يورث الشهوة في القلب قال ابن مسعود ما كان من نظر ما فيش نظر نظرها واحد مننا في حرام إلا وكان للشيطان له فيها مطمع يخلي دي سبب لسد بينك وبين ربنا الشاهد ان الشيطان يوصل بك للمرحلة اللي هي اخطر حاجة بقى الغفلة والغفلة دي بقى ربنا قال عنها ايه جعلها والعياذ بالله بالشكل ده صفة من صفات المنافقين قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم إيه حالهم نسوا الله فنسيهم نسيت وأنا دايما أقول واخد بالكم من معنى النسيان ده مش متعمد هو ما بيكرهش ربنا اعوذ بالله حاشا لله لا ده هو عايز بس مش في دماغه ربنا مش في دماغه هو ده السؤال دلوقتي يا شباب ربنا في قلبنا قد ايه زي ما قلت لكم قيمته قد ايه بيجي على بالك كتير بتفكر فيه كتير بتفضفض له كتير ولا ده حالنا نسوا الله فنسيهم تعالوا نقول ايه الاسباب علشان لما نعرف السبب نبتدي نسعى في العلاج اه ده ناخد بالنا منه اول حاجه تكرار النظر واستدامته اصل هي لو كانت نظره وانت غضيت بصرك وممكن كده النظره دي يعني بصيت عليها مره تانية المهم سابت اثر عندك في قلبك لو كنت غضيت كان يبقى سهل قوي العلاج كان علاجها استغفر الله والله كانت ستمحى ويمحى أثرها وما تفتكرهاش خالص ولا تيجي على بالك ولا يبقى لها أي أثر عندك لكن المشكلة أن أنت بصيت وبرأت وعشت وحسبت أن ده فيه متعة ولذة وفي الواقع أنت فتحت على نفسك أبواب جهنم وأنت مش داري تاني حاجة تزيين الشيطان السبب في أن أنت قاعد تعمل كده أن الشيطان رسم لك البنت اللي أنت قاعد تبص عليها رسمها لك في صورة ملك الجمال وبدأ بقى يحسسك ان هي دي بقى اللي هتمتعك المتعة الحقيقية اللي في الدنيا بص عاملة ازاي بص شايف ايه بص ايه بص ايه دي موقفة الشارع كله كده بقى زينا والتزيين ده يقفل عليك ابواب في التوبة لان احنا هنيجي نقول ان احد الحاجات اللي تعالج بيها انك ترفع ايديك وتقول له يا رب وتتضرع له لكن ساعات تيجي تقول لي ما انا والله بعمل كده وبرفع وبقول يا رب يا رب وده مقفول خالص تيجي الايه دي ان التزيين يقطع بينك وبين ربنا سكه التضرع يقول الله تعالى فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ايه اللي قفل بينك وبين ربنا الشيطان قعد يحط مكياج جميل على الذنب فأس قلبك بكثرة الذنب فبعد كده ما بقتش لاقي قلبك ما بقتش عارف ترفع ايدك ليه بقى الدعاء بيطلع من قلب ساهي لاهي والدعاء الذي يخرج من قلب غافل دعاء مردود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم التزيين ده هو اللي فتح على الناس أبواب الشرك يقول الله على لسان الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فبعد كده تسمع الكلام ده الشيطان مزينها برضه انت ما حلتليش مشكلتي سمعت الكلام ده كله والعقوبات دي كلها ومش خايف مش قادر مش عارف حاولت ما نفعش فهم لا يهتدون المصيبة كانت فين تزيين الشيطان عشان كده حاجة من الأساسيات وإحنا بنتكلم نقول برضو روشتة العلاج كده حاجة من الأساسيات إنك تستعيذ بالله تعالى وتكثر من الاستعاذة به أن يدفع عنك هذا عشان التزيين ده ما يبقاش موجود عشان يطلع من جواك إن الله ناظر إلي إن الله مطلع علي التزيين ده اللي خلى الراجل صاحب البهاء والعبادة ينتكس يقول الله تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين كانوا عارفين الحق بس بعد شوية بقى ايه يرخص لنفسه يعني انت دلوقتي سمعت الكلمتين دول فتبتدي تقول لي يعني برضو مش كل النظر حرام يعني يجوز لبعض الأغراض فيبتدي في الأول خالص يرخصها لنفسه يعني واحدة معايا في حاجة فأنا بس عشان أدعوها يعني يعني مفيش أي مشكلة خالص حد عارف إيه هي بس عندها مشكلة في كده في كم موضوع فإن شاء الله يكون ده سبب لحجابها وإن شاء الله ربنا يفتح عليها وكده مية مية يعني وطبعا أنت تاخد الرخصة من هنا ومن هنا وتبتدي أنت تقع لي وتيجي تقعد تقول لا ده ده بس بس حظ الشيطان بتاع إنما الهدف نبيل فلازم هيتحقق إن شاء الله وزين لهم هو ده تزيين الشيطان هو ده اتباع خطوات الشيطان ايه بقى فصدهم عن السبيل بعدوا عن طريق ربنا بعد ما كان شايف وعارف عشان كده محتاجين دلوقتي بسرعة ندعي ونقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عشان الخداع ده ما نعيشهوش ثالث حاجة من الحاجات اللي تسبب إطلاق البصر الفراغ والفراغ ده حاجتين بقى فراغ الوقت وفراغ القلب مش عارف يعمل ايه والكلمة دي ما تنفعش تبقى في قاموس مسلم يعني انت ما عندكش اي حاجة جواك بتغلي كده وانت قاعد شايف المناظر هنا وهنا خالص انا مش طالب منك اكتر انه يبقى جواك بس حاجة جواك كده تجاه دينك فتطلع دعوة صادقة من جواك عادي خالص مقضيينها ومفيش منهج في حياتنا وكله بيخبط حياتك ايه احكوا لي كده يومك بتقضيه ازاي حق ربك منك فين الكلمة اللي هي زي اللبانة مقصر ومذنب وخلاص يعني اللي هي الكلمة كده كأنك انت كده بتقول ان انا خلاص انا معافى انا معترف بذنبي ابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي كفاكوا بقى كفانا غفلة تعبنا يا شباب اقسم بالله انا بقالي سنة بقول اقسم بالله هذا زمن التمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب يا هيبقى كويس يا وحش نص ونص مفيش الوحش بقى وحش قوي واللي كان عايز خير بدأ يمشي فأي الفريقين تحب أن تكون إن يتختم لك بخاتمة اللي كان في الغردقة وفي شرم وفي كذا ولا إنك تلحق نفسك بيمحص بيستبدل خلاص كل شوية يقولوا مش عارفين الظاهرة دي ليه ايه ده إيه نسبة الوفاة في سن العشرينات زادت قوي ليه ليه ما أمهلوش ليه ما ادهوش فرصة عشان تعدى الخطوط الحمراء الذنوب بتاعت الناس القديمة غيبة ونميمة ولما كان يعني واحد منهم يقع في زنا ولا حاجة بيبقى مش عارف ايه ويقول لك غلطت وعملت وسويت دلوقتي من سن 14 سنة وده هيعيش ازاي ده 14 سنة قلت انا قبل كده في المحاضرات ان واحد طالب وفي اولى ثانوي قال لي يا شيخ انا مش عارف اعيش مش عارف اعمل ايه الفصل فيه 40 واحد 25 واحد منهم بيزنوا امال المدارس المختلطه بيحصل ايه يعني المدارس اللي في ثانوي المختلط ده بيعملوا ايه لا يا شيخ انت متجاوز قوي في الحد البلاوي كلها اصلها بتوصل لنا احنا ما خفي كان اعظم اللي بيقولوا الحقيقه واللي بتقول اللي ابويا بيعتدي عليا وابني بيعمل مش عارفه ايه وكذا وكذا وكذا ده اللي بيوصل لنا وده الخراب اللي احنا عايشينه نسبة الشواذ في مصر عاملة ازاي و و و و. لحد امتى بقى هتعيشوا الضياع ده لحد امتى ما تبقاش بقى راجل معاه مفيش لحظة يطلع عليك يلاقي جواك حرقة عشانه بتتحرق من جواك عشانه عشان دينه اللحظة دي تبقى لحظة الصدق تلقى الله بقلب سليم أو يطلع عليك يبدلك الله في ليلة تبقى شخص تاني الفراغ ده ما ينفعش يبقى في حياتنا أبدا لا فراغ قلب ولا فراغ وقت فراغ وقت منين فين التكاليف الشرعية اللي على كل واحد مننا أخبرنا بقى كده من أول الصلوات والنوافل والأذكار الصباح والمساء أخبرنا في الأوراد المفترض تكون موجودة أخبارك في طلب العلم تعرف إيه عن ربنا الفرض العين العلم اللي لازم تتعلمه تعرف ربك مين هو تعرف عنه إيه تعرف إيه في العقيدة اللي أنت لازم تبقى تلقى الله بها تعرف إيه في الإيمان بالقضاء والقدر تعرف إيه الحاجات دي فين أحوالنا في عباداتنا ها بتصلي صلاة صحيحة بتتوضى صح الحاجات دي ممكن تكون انت لغاية دلوقتي لسه ما اتعلمتهاش صح وبتقع في حاجات فيها وانت مش داري بتصوم كده وخلاص بتعمل اي عبادة وكده والسلام بيع والشراء ممكن تلاقي نفسك بتقع في شبهات ومخالفات وانت مش داري وبتاكل من حرام ولا انت داري فين ده هنتعلمه امتى ده حالك بقى مع ربنا فين هل انت كل يوم بتزداد قرب ولا هو كل خلاص غفلة غفلة غفلة غفلة أنا عايزها من جواك كده توقد جواك كده شعلة نار مش هينفع أبقى كده أنا لم أخلق لهذا أقسم بالله لن أعود لمثل هذا الطريق أبدا أنا لن أخلق إلا لطريق ربي أنا لا أعرف إلا الجنة بس تاخدها بالقوة دي والذنوب المعاصي هيخلصك منها والذنوب القديمة هتتمحي السيئات هتتبدل حسنات بس تبقى كده فالفراغ أخطر شيء يهددك لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل فخلاص فاضي ما وراكش حاجة بتصبح تقول هنعمل ايه النهارده نخرج مع فلان ولا نعمل كذا ولا نسوي كذا مفيش مفيش حاجه مفيش منهج في الحياه ماشيين كده في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا ايه ده اه مش عارف اروح كده ولا اروح كده ولا اعمل كده فين فين السكه ضاع تاه في الارض دي ثالث حاجه من الاسباب الفراغ رابع حاجه بعض الناس يقع في الاطلاق البصر بسبب التقليد زي ما هم عايشين وده بقى الايه النموذج العام اللي احنا وصلنا من الاستعمار راجعوا الكلام ده الجبرتي ده مؤرخ الحمله الفرنسيه كويس الحمله الفرنسيه دي الكلام بقى اللي خدناه في التاريخ ده 1798 ليه التاريخ ده مهم لان دي نقله في حياه المصريين بشكل عام والعرب والمسلمين ودخول التغريب انا عايز بس اعلق على مشهد واحد عشان تعرفوا الفكره جت منين بعد كده خرجوا هم 1801 فبيعلق كتابه اسمه عجائب الآثار في أحداث سنة 1810 فبيتكلم بقى عن ما تركه الفرنسيون في مصر يقول ايه؟ يقول وقد شوهد كلام بكده في التاريخ احنا دلوقتي قاعدين بنضحك طبعا يعني لما تسمعوا الكلام وقد شوهد احد المكاريه المكاريه اللي هم بتوع عربيات الحنطور سواقين يعني وبجواره امراه فرنسيه سافره الوجه دي في واحده كانت وشها مكشوف فرنسويه كانت قاعده مع الراجل في الحنطور اكتب يا عم في التاريخ وبدا يقول ان الفرنسويين راحوا عاملين حفله وجابوا فيها وجهاء البلد اللي هم بقى التجار الكبار والناس اثرياء البلد وعملوهم حفله وسمع اصوات المعازف والرقص عارفين انتوا الافلام القديمه اللي بتاع المصريين يعني لابسين ماكسي واللبس يعني فضفاض ما فيش بتاع بس دول بقى خرجوا كده وبداوا ايه يعلموهم الرقصات الاوروبيه فالراجل ذهل ايه ده ازاي ده بيحصل طبعا بعد كده بدات الايه الامور تتصرف شيئا فشيئا هو كده الشاهد هنا التقليد والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم فقلدناهم وقال كده لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة زي ما هيعملوا حتى لو دخلوا جحر ضب حتى لو دخلوا جحر بتاع الفيران ده لدخلتموه فبقينا دلوقتي ايه مين هو النموذج هو كده الاعلام بيقول لنا ان المطرب فلان هو كده والقصه الشعر دي والشكل ده والبتاع ده وحاطط البنات حواليه والفيديو كليبس مش عارف مين وبتاع فهو ده المنظر فده اللي عايش فبالتالي بقينا مشدودين عشان كده انا ما بقولش اطلاق البصر بمعنى ان هو هينظر للحرام وبس النظر لده عقوبه عارف قصه جريج العابد ببساطه كده بسرعه عشان ما نسيبش جريج العابد ده راجل قاعد في صومعته وقاعد بيعبد امه بتناديه وهو قاعد بيصلي يا جريج يا جريج فيأخذ في الصلاة يقول أمي وصلاتي أمي وصلاتي ها أخرج للصلاة ولا ولا إيه وأمه تعبانة المفروض يلبي أمه لأنه كان بيصلي نافلة وبر الوالدين ده واجب فرض فالشاهد هو كان عابد فلم يكن عالم وهنا دي الفايدة إن إحنا لازم نتعلم الشاهد هو قعد كده فترك أمه فقالت لا أماتك الله حتى ترى وجوه المومسات الزانيات فبقى رؤية الزانية عقوبة فما كان من الأمر إلا إن واحدة بغية عملت حيلة ولبسته تهمة إنه زنى بيها وإن هي حملت منه وحصلت المشكلة الأمير جابه بس حط له إيه بقى؟ حط له صف كلهم من العاهرات فلما دخل جريج ووجدهم أخذ يضحك وقال قد أجيبت دعوة أمي وبعد كده فربنا سبحانه وتعالى فرج عنه يعني المهم الشاهد هنا ايه ان النظر الى وجه امرأة بغي الله يبغضها الله يلعنها وانت قاعد بتبص عليها فرحان واللي بقى بيتفرج له على فيلم اباحي اتنين بيزنوا يزنوا وهو قاعد مستمتع بالنظر يبقى هيروح فين ده عينه تروح فين دي اللحظة دي يوم القيامة إذا كان النظر لوشها عقوبة يبقى النظر إليهم وهم متلبسين بالذنب القذر ده يبقى ايه فهمتم يا شباب والمصيبة ان احنا بيتلعب بينا ولا احنا داريين ومن ذلك حب الاستطلاع يعني هو يمسك مجلة ما فيش مشكلة جورنان ولا حاجة يحب بقى يشوف كده ايه الاخبار وايه الفيلم ده ايه اخباره ومين بقى ومين دي بقى وايه اخبارها وشكلها ايه ده بيقولوا دي اللي طالعة جديد في اليومين دول يحب بس يعني من باب الاستطلاع والاستشراف والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعن أنس أنه قد توفي رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني فأخذ الصحابة يتكلمون في شأن الرجل فقال رجل لآخر أبشر بالجنة بيتكلم على اللي توفي ده فبيقول له هو كانه وهو في جنازته بيقول له ان شاء الله على جنه الفردوس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اولا تدري بص بقى قال له ايه مين قال لك لعله تكلم فيما لا يعنيه او بخل بما لا ينقصه الاستشراف ده انه اتكلم في حاجه ملوش لازمه فيها او في نفس الوقت انه يكون ايه بخل بحاجه وربنا قال أنفق أنفق عليك الشاهد هنا بقى الاستشراف آخر حاجة في الأسباب الاختلاط والتبرج والسفور الاختلاط هنا يا جماعة اللي هو الاختلاط الفاحش بمعنى انه يبتدي يقول لك لا ما يعني ما فيش مشاكل يعني دي بنت عمي دي بنت خالي فيتجاذب معها الكلام من غير ضوابط طيب اه صحيح وفي ما بيجيش في نفسي خالص يعني اللي انت بتتكلم عليه ده وانتوا كل حاجه معقدينها يا عم انا ماليش شأن انا بتكلم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقيل له افرايت الحم اقرب الزوج مفيش مشاكل يعني ده اخوها ودي كذا ودي كذا دي عرضي قال الحم الموت والحديث متفق عليه فما فيهاش هزار الله قال ولا تقربوا الزنا ما تقربش ايش دراك ايش دراك تنكشف عورة منها او يعجبك طريقتها في الكلام في وقت من الاوقات بلاش انت هي ايش ضمنك انها مش مفتونة بيك وانت سبب فتنتها وممكن تعمل من الذنوب قد كده بسببك فالاختلاط ده فلو انت حسيت ان هيحصل مشكلة اقفل اقفل الباب على طول فاهمين تعالوا بقى بسرعه نقول الروشتة العلاج في خطوات اول خطوه قلت لكم الامداد على قدر الاستعداد ربنا قال ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده عايز ربنا يتوب عليك قول لي اه لا بجد ايوه ايوه والله نفسي والله العظيم والله العظيم نفسي ربنا يتوب عليا من الذنوب دي بالحرقه دي بالقوه دي سياتيك المدد انما ما تقعدليش كده تقول لي أفكر آه ممكن بس هي ممكن لا ممكن وتقعد بقى أنت تسرح طب هنعمل إيه يعني هنبطل كذا لا مش هينفع لا إن شاء الله إن شاء الله لا الكلام ده مش هينفع على قدر الاستعداد يكون الإمداد ده أول حاجة تاني شيء تعرف إلى الله في الرخاء ابني بينك وبين ربنا علاقه العلاقة دي كده تنمو شيئا فشيئا لغاية ما تطلع لمرتبة المحبة ساعتها كل مشاكلك هتكون انتهت فتعرف إليه أتعرف له إزاي أقول لك أسهل طريقة الدعاء وإذا سألك عبادي عني ها مين ربنا عايز أعرفك يا رب أنا عارف إن هم بيقولوا إن أنت الحليم والكريم وإن أنت المنعم وإن أنت الشكور وإن أنت الودود وإن أنت بس مش حاسسهم في قلبي دول يا رب أعرفك إزاي يا رب قال فإني قريب أنا قريب منك أوي أقرب إليك من حبل الوريد فطالما استشعرت قربه هتستحي منه أنت حاسس أن ربنا قريب قريب منك خالص فلا عيب وبعدين إيه بقى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أرفع بس كده وأقول له يا رب أبتدي أحس بقى برحمته أحس بكرمه أحس بوده أحس بإنعامه أحس بفضله يا الله جميل أوي الله جميل الله طيب الله عفو الله تواب الله غفور يا ده انا ما كنتش عارفك خالص ده انا كنت محروم منك قوي ده انا كنت خايب قوي ساعة ما الكلام ده يبقى جوه خلاص يعرفك في الشدة ساعة ما تفتن تبتلى يدفع عنك تالت حاجة يا شباب الإرادة دي محتاجة أن أنت تستمد القوة منه فاستعن به ولا تعجز مش هقدر ما عندناش كلمة مش هقدر يا شيخ الفتن شديدة الشوارع مليانة استعن بالله ولا تعجز اطلب منه ايش عرفك هيحلها لك ازاي قلنا لحظة صدق طيب دي كل دي العدة رابع حاجة اقفل بقى طريق الشيطان انا قلت لك ساعتها في اول الدرس اهو قلت لك محتاجين ان احنا نكسر من الاستعاذة عايزك تتعلمها النهاردة رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون هو ده صاحب البرنيطة السوداء اللي كل شوية بيضحك بخبث فما تخلوش يشمت فيك خامس حاجة يا شباب من الحاجات اللي تولد عندك الرغبة انك تعرف الثمرة يعني الواحد لما يحس انه ايه لو دخل في صفقة والارباح بتاعتها كبيرة جدا تهفو نفسه ليها صح؟ طب ايه بقى الفايدة اللي انت هتجنيها يعني لو غضيت بصرك لا الفوائد كتير قوي اول حاجة ربنا هيلقي في قلبك والله الذي لا اله الا هو لذة اعظم من لذة الذنب قال بعضهم والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب تاني حاجة الآلام النفسية يا شباب أخطر كتير قوي من آلام الجسد هو الواحد لما يكون عنده شوية اكتئاب إحباط يأس أرق ومعاه فلوس الدنيا تعمل له إيه فاللي يحلها ده القرب منه فعشان تتخلص من ألم الحسرة والبعد عنه طريقك غض البصر عشان كده هم قالوا من أطلق طرفه كثر ندمه اللي يبص كتير هيندم كتير ليه؟ وده علاج إنك تسأل نفسك إيه العقل؟ نتكلم بمنتهى العقلانية دليل عقلي أنا بصيت لها بعدين تولد في قلبي الشهوة الشهوة دي هتفرغ فين؟ يا هيحصل لي كبت عكس ما هم بيقولوا هم بيقولوا ان الواحد لما يقعد يبص كده بيفرغ الكبت يا سلام طب ما انا قاعد ابص لها ومحروم وانا ما عنديش ان انا اتجوز اعمل ايه شويه بشويه هيفكر يعمل عاده سيئه شويه بشويه هيفكر يصاحب شويه بشويه هيفكر يزني العين تزني وزناها النظر اللسان يزني وزناه المنطق اليد تزني وزناها البطش يمسك ايديها ويبتدي يخرج معاها والرجل تزني وزناها الخطى لغايه والقلب يهوى ويتمنى امتى بقى هحصفر بيها امتى امتى امتى امتى والفرج يصدق ذلك او يكذبه لانه مش هيوقف وهكذا اسال نفسك السؤال ده لو بصيت ما غضبتش الرب ربنا مش غضبان في السماء يعني دي حاجه بسيطه لو قلت بسيطه تبقى مصيبه لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من اذنبت في حقه تبقى مشكله كبيره عشان كده دايما انا قلت ان حل مشكله الشهوات كلها مش هينبني بادله عقلية الموضوع ينبني على جزء إيماني عارفه حاسس بقربه جواك إن الله ناظر إلي ودي العلاج التالي إيه العلاج هنا بقى عايزكم تطبيق عملي الكلمة دي سهل بن عبد الله التستري بيقول كان ليا خال فخالي كان يقعد طول الليل يقعد يصلي ويبكي وأنا كنت صغير عندي لسه سبع سنين فأقول له يا خال لما تبكي يقول إليك يا غلام إنما عليك أن تقول لسه صغير كده يعملها زي النشيد إن الله ناظر إلي إن الله مطلع علي فبيقول فكنت أقولها هكذا إن الله ناظر إلي إن الله مطلع علي يقول فلما كبرت أخذ يزيدني في تردادها كنت بيقول له قولها كده عشر مرات بعد كده خلاه يقولها مئة مرة يقول فلما صرت شابا وجدت والله حلاوتها في قلبي فما تنازعني نفسي إلى معصية إلا ووجدت من قلبي هذا الهاتف إن الله ناظر إلي إن الله مطلع علي الحل ده يا شباب عايزكم تعملوا إيه عايزكم تكتبوا على الموبايل تبقى كده الصفحة الرئيسية عندك الله يراني مثلا تعمل sticker في ستيكرات كده موجودة اعملوه وحطه قدامك على الكمبيوتر تبقى برضه نفس الحكاية الصفحة الرئيسية عندك المهم خليها موجودة قدام عينيك ورددها خليها زي الذكر في لسانك واعمل كده زي سهل النهاردة اقعد قولها كده الله ناظر إلي الله مطلع علي وبعد شوية تأملها شوية الله بصير الله يراني احفرها جوه قلبك هتساعدك عشان تطلع في اللحظة اللي انت هتاخد فيها قرار أبص ولا يجي هنا العلاج التالي الحياء منه سبحانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله استحياء كرجلا من أهلك يعني تبقى حاسس كده انت ماشي وبصيت على واحدة ومعاها جوزها أو أخوها وانت قاعد بقى تبص لها كده بصات مش ظريفة يعني بعدين من لحظة واحدة أخوها ده ولا جوزها التفت لك بدأت أنت ت... إيه النظام مش, مش أنا صح إلا بقى أن أنت شايف اللي جنبها هفية يعني فإيه يعني استشعر بقى كده أن الراجل اللي أنت خايف منه ده ولله المثل الأعلى هو القريب سبحانه استحي من الله استحياءك رجلا من أهلك برضو من المعاني اللي محتاجة تتغرس علشان يبقى علاج انك تحط قدامك المخاوف دي خاف انك تسقط من عينه خاف انه يسلب منك الايمان مش لسه بنقول العين تزني وزناها النظر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن خاف انك تكون بتعرضك للفتن دي صرت والعياذ بالله في زمره المنافقين يقول الله تعالى في سوره الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا استنوا استنوا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم المنافقين اتضرب سور بينهم وبين أهل الإيمان فمن وراء السور ينادونهم ألم نكن معكم احنا مش كنا ورياكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم اللي حال بينكم وبيننا اللي خلى ده في الدرك الأسفل من النار وخلى ده في الجنة إنك عرضت نفسك للفتنة اوعى تخش على الفتن بصدرك اوعى تقول مش هتعمل فيها حاجة اوعى لحسن تكتب عنده هكذا وتحشر معهم والعياذ بالله خاف ان تكون العقوبة فجأة الموت بالله عليك تحب تحشر وانت بتبص على واحدة تموت كده تكون دي لحظة النهاية وليه ما يحصلش يبقى علينا يا شباب أن نستعين بالله ولا نعجز نستشعر المعاني دي ومشهد مهم قوي في المعاني دي تجاه ربنا مشهد الكفر والشكر يعني هو من عليك بنعمة البصر يبقى دي جزاته هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل تعامل إحسانه بالإساءة مشكلتها إيه يا شباب إن ربنا قال إن عاقبة الشكر إن ربنا سبحانه وتعالى يفيض عليك بالرحمة ويزيدك لئن شكرتم لأزيدنكم لكن عاقبة الكفر ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هيخلي عينيك دي سبب للعذاب هيعذبك بيها هتبقى مش قادر ما تبصش وتقع كل شوية في الذنوب والمعاصي عليك في روشتة العلاج ان برضه يبقى المعنى ده جواك قوي لا تلدغ من جحر مرتين ما تخليش الشيطان يلعب بيك الكورة ويهزأ بيك ويضحك من وراك بخبث قول إذا كان جابني مرة مش هيجيبني التانية بإيماني باعتزازي بإسلامي بحول ربي وقوته مش هيقدر يعمل لي حاجة لا شك تحتاج في الروشتة دي برضه إلى الرفقة الصالحة لأنه إيه اللي مخليك كده شلة الأنس ما شلة الأنس كلها شغالة اشمعنى أنت يعني فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله من الحاجات كذلك هقول حاجات وانت هتقعدوا تقولوا جربناها و... بس أنا هقول لكم نية يمكن تعمل موضوع تاني جواك النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الشهوة جعل العلاج الرباني هو إيه؟ الصيام أنا النهاردة هقول لكم حديث جميل قوي وعايزكم تنفذوه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصوم فإنه لا مثل له ملوش زي في كل حاجة فالنهاردة هننوي الصيام بنية إن ربنا يقفل علينا أبواب الشهوات دي قولوا أمين وساعة ما تأتي لحظة الإفطار هنوحد كلنا الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا بحفظه ماشي يا شباب يا رب احفظنا يا رب يا رب عافينا يا رب عافي أبصرنا يا رب فلا تنظر إلا إلى ما تحب وترضى شوف يا شباب أنا من تجربتي الشخصية أيام ثانوي كنت أقول والله إني لو خرجت من البيت وما كنتش بعد صلاة الفجر قلت الأذكار لا سيما الذكر ده لازم اليوم ده ستبتلى وانت ماشي في الشارع هتتص في واحدة كده شمال ولا يمين أعوذ بالله ايه ده ايه بقى مجربة يعني انك تقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أذكار الصباح والمساء فعلاج مهم قوي إنك كمان مهم جدا جدا جدا تاخد بحاجتين ذكر الخروج وانت خارج ما هي دي بقى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وانت خارج انت داخل على فتن الشارع كله فتن عايزين له بقى حاجة نعملها ذكر الخروج ده مهم قوي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لو أنت عملت كده يقال لك كفيت ووقيت وهديت كفيت أيوة أنا عايز دي بس كفيت ووقيت وهديت كفاك الشر وحفظك منه خلى بينك وبينه حاجز وفي نفس الوقت هداك للسبيل بتقول اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل لا يا رب اغلط ولا تسبب في غلط لحد أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي شفتوا قيمته عالية ازاي بس ينسهولك عشان تلاقي نفسك اتشغلت وبتاع ويلا ميعاد الكلية احنا اتأخرنا و... فيروح على انه سهل خالص وعلاج سهل ومفيش احسن من كده حاجة تانية من العلاجات مهمة جدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير المئة مرة عشان موضوع حرز من الشيطان ده تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى ليه 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة ويبقى عتق عشر رقاب وكانت له حرز من الشيطان وبرضه الذكر اللي هو هو بس يتقال عشر مرات بعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله إيه مسلحة يحفظونه يبعت القوات الكوماندوز دي نقول bodyguards على اعلى مستوى ملائكه قاعدين ربنا بيحافظينك تخرج شمال تخرج يمين ربنا يعافيك ماشي يا شباب اتفقنا حاجات سهله خالص اهو قلنا ذكر الايه ذكر الخروج يبقى يتثبت الاسبوع ده تاني حاجة قلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في أذكار الصباح والمساء قلت نركز قوي على على ذكر ايه اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري هنبتدي نثبت الصيام هنبتدي المعاني دي نغرسها علشان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بحفظه الذي لا يرام ويكلأنا بعينه التي لا تنام ويدفع عنا أذى المؤذين وشر كل ذي شر أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم